السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السائر إلى الله عز وجل يسير إليه ويحلق كالطائر الطائر إذا أراد أن يطير لابد من ثلاثة أشياء أن يكون له جناحان ورأس كذلك قلب العبد إذا أراد أن يحلق إلى الله عز وجل وتحلق روحه وتسافر في سماء إلى سماء الإيمان فلا بد له كالطائر من جناحي ورأس الجناح الأول هو الخوف فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال من خاف أدلج من خاف أدلج أدلج يعني أسرع في السير اللي بيخاف من حاجة بيفر منها ومن علم أنه غدا مسؤول فسيعد لهذا السؤال جوابا ولا بد أن يكون صوابا هذا الجواب فالجناح الأول هو الخوف وأما الجناح الثاني فهو الرجاء وحسن الظن فتعمل العمل وترجو أن الله سيقبله ولكن لا ترتكن عليه فربما كان ثم ذنب خفي أحبط هذا العمل فتظل ما بين الخوف والرجاء وأما الساء الحادي الذي يحدو بك فهو الحب فإن الإنسان إذا أحب هان عليه كل شيء, كل شيء التكاليف تخفف عليك ويهونها الله عليك إذا رزقت الحب فمن أحب الله هان عليه كل شيء في ذاته سبحان الله ولذلك تجد الإنسان إذا أحب إنسانا لا يشعر أبدا بثقل معه شوفوا الشباب اللي, اللي مبتلى بحب البنات تلاقيه أي تكليف تكلفه إياه سواء مادي أو أنه يتلطع في الجامعة وينتظرها بعد ما هي عشان هي تخلص هو خلص بدري ينتظرها ساعة وساعتين وثلاثة في عز الحر وتقول له معلش أنا أسفة جدا عطلتك يقول لها لا لا ولا في أي حاجة ده ما حسيتش بحاجة وأنا إيه وأنا منتظر ده ليه؟ لأنه بيحب فالحب يهون الأمر الطائر بلا رأس لن يعيش ربما لو كسر جناحه عاش كذلك أنت إذا فقدت الحب فلن تعيش حياة طيبة فمن منازل السائرين إلى الله الحب حب الله عز وجل ومن أحب الله اشتاق إليه ولذلك كانت أحد الصالحات تقول لو أن الموت يشترى لاشتريته لي شوقا للقاء ربي سبحان الله احيانا تلاقي واحد بعت لك رسالة ما شافكش من فترة فيقول لك وحشتني يعني وحشتني وحشتني ديت يعني الحياة من غيرك وحشة أنا حاسس إن في وحشة لأنك بعيد عني هذا المعنى لابد أن يعيشه قلبك مع الله عز وجل أنك بدون وصل قلبك بالله عز وجل فلا ثم حياة فما قيمة الحياة والله عز وجل معرض عنك كان أحد الناس يعصي الله عز وجل فكلما عصي الله عز وجل لا يجد عقوبة وهو يعلم أن المرء إذا أذنب ولم يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل فثم عقوبة فإن هذه سنة الحياة آدم لما خالف على طول بدت لهما سوآتهما تبدأ صدمات بتظهر والعقوبات تبدأ تتوالى على العبد ففي يوم من الأيام في وقفة صفاء مع النفس لقى نفسه بيقول إيه يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني أنا يا رب بعصيك كتير وإنت ما بتعاقبنيش فأوحى الله إلى نبي زمانه قال له قل له كم أعاقبك وأنت لا تشعر أنت بس مش واخد بالك ألم أحرمك مناجاتي أنت مش دلوقتي ما عادش فيه مناجاة وما عادش فيه خلوة بيا وما عدتش بتدعيني ولا بتقرأ كتابي ولا بتترنم بذكري تلك عقوبتي وأنت لا تدري ولذلك لما أراد الله أن ينهى الصحابة عن شرب الخمر الصحابة كان عندهم شرب الخمر ده زي عندنا بالظبط شرب المية كانوا ممكن يستغنوا عن المياه ويشربوا مكانها الخمر حياتهم كلها خمر فأراد الله أن ينهاهم عن هذا الأمر فبماذا خاطبهم الله عز وجل وكيف خاطبهم خاطبهم الله عز وجل أن الخمر ستصدهم عن ذكري الله أكبر عما أول ما قال لهم كده قالوا لا الذي نحرم من كل شيء إلا حرمان الوصل إن احنا ما نكونش موصولين بيك يا رب سبحان الله الكل بيدعي أنه يحب الله عز وجل كل الناس بتدعي حتى انت عم بتلاقي واحد عاصي كده ولا مبتلى بذنب فتيجي تتكلم معاه يقول لك على فكره يا عم الشيخ احنا بنحب ربنا برضه حاج هو حد قال لك انت ما بتحبش ربنا انا كل اللي انا طالبه بقول لحضرتك بس لو سمحت طفي الاغاني وانا راكب معاك تاكسي ايه دخلني في الموضوع على فكره احنا بنحب ربنا برضه وبنصلي ايه اللي يخليه يقول كده فطرته عارفة كويس جدا إن من دلائل المحبة الطاعة فأنت أول ما بتقول له أنت ليه بتعصيه وكأنك بتذكره إيه ده مش سلوك واحد بيحب فيبدأ على طول يدافع عن نفسه بإيه على فكرة إحنا بنحب ربنا برضه وبنصلي حتى على فكرة لو ما بيصليش إلا الجمعة أهو بيرتكز عليها وخلاص كل الناس بيدعوا أنهم يحبون الله عز وجل لكن الحب يا جماعة ليه علامات الحب ليه علامات ما ينفعش في واحد بيقول أنا بحب ولا بيطيع ولا عنده استعداد يبذل ولا بيضحي ولا بيذكر محبوب لا لا لا ما ينفعش فإيه هي علامات الحب أول شيء في الحب انك تجاوب على السؤال ده انت بتحب محبوبك ليه يعني انت دلوقتي تدعي انك بتحب اي واحد بيقولك انا بحب فلانة او بحب والدي او بحب اختي تقول له ايه طبيعي ايه اللي عاجبك فيه يتحب فهيذكر لك لستة صح بيعمل لي وبيعمل لي وبيعمل لي وبيعمل لي لو مش ذكر لك الليستة دي تعرف ان هو ايه بيهزر مش بيحب فإحنا دلوقتي كلنا ندعي أننا نحب الله ونحن كذلك إن شاء الله عز وجل فلا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا وفيه حب لله في قلبه ولكن لكل درجات الناس مختلفة بقى في واحد حبه عالي وفي واحد حبه منخفض زي الصيام كده كلنا اشتركنا في ترك الطعام والشراب وإتيان الأهل والمفترات عموما صح؟ طب ايه اللي يخلي ان في واحد اجره في الصوم اعلى من التاني مش بمجرد ترك الطعام بقى امال ايه ترك المحرمات كمان والاحسان في الطاعات واستحضار النيات هو ده الفرق فكلنا بنحب ربنا لكن في فرق كبير بين واحد عارف هو بيحبه ليه هو واحد كده هو مفطور زي الصلاه احنا كلنا دلوقتي صلينا الفجر صح طيب هل كلنا خدنا نفس الاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذا الأمر أن الإنسان ربما يصلي ولا يكتب له من الصلاة إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها إلى أن قال نصفها ففي واحد طالع بالتشهد في واحد طالع بركوع في واحد طالع بالصلاة كلها طب ايه الفرق وكله صلى آه الفرق حضور القلب الفرق الخشوع الفرق ان ده كان قلبه منقطع عن غير الله عز وجل فبنقول اول حاجة في الحب اللي بيحب ربنا فعلا ان يجاوب على السؤال ده هو انا بحب ربنا ليه وليه احبه اصلا كان احد السلف في يوم من الايام بيسأل واحد بيسأله بيقول له ايه كيف نحب الله كيف نحب الله فقال له ايه قال ليس عن هذا تسأل مفترض يعني ما تسألش الأسئلة دي أمال أسأل ايه أقول كيف لا يحب هو بيقول له أحبه ازاي أو ايه الطريق لحبه قال له يا ابني المفترض يعني ده السؤال المنطقي اللي الناس كلها أصلا بتحب ازاي ده ما يتحبش هو أنت لسه ما تعرفش ليه نحبه فسبحان الله فأول حاجة اللي احنا لازم نعرف احنا بنحب ربنا ليه قلنا امبارح في بعض الأشياء نكمل في علامات أو ليه نحب ربنا واحد أنك عما تيجي تقرأ في القرآن تفاجئ أن ربنا سخر لك الدنيا كلها سبحان الله أي لفظ يقول لك سخر لكم أو جعل لكم تتكسر أما الله عز وجل هو سخر لكم الأنهار ويقول لنا على الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر دائبين القمر اللي طالع ده والشمس اللي طالعه ديت والكلام ده كله ليك انت ربنا عز وجل مسخرها لك سخر لك الإبل سخر لك الأرض جعلها مهادة كل ده ليه تكريما لك فسخر لك ولقد كرمنا الصالحين لا لا كرمنا بني آدم تكريم سبحان الله فأول حاجة أن ربنا عز وجل جعل هذه كل ما في الأرض تسخير لي نعمة منه سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم عامل لك الحاجة دي بتاعتك انت عشان كده ايه بص على طعامك شوف كده الطعام بتاعتك التفاحة اللي قدامك دي البذرة دي جات لك منين ومين اللي سقاها وكان كاتبها ليك كل ده التسخير ده الله هو الذي سخر لك ولذلك من أسمائه الوهاب ودي النقطة الثانية احنا ليه نحبه لأن الوهاب هو الذي يعطي بلا سبب ولا استحقاق أحيانا كده تبقى قاعد في أمان الله وتفاجئ إن في نعمة كده ربنا حباك بيها وانت عارف انك مش تستحقها طب مين اللي اداها لك الوهاب الذي إذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ظاهرة في الجسد وباطنة سبحان الله في الداخل شوف النهاردة النعم اللي احنا لأن النعم ثلاث درجات أو ثلاث أنواع كما يتكلم أهل التربية في نعم نحن نشعر بها ونعم ننتظرها زي واحد مستني انه يرزق عروسة مستني انه يرزق ولد مستني نجاح مستني حاجة ونعم هي فينا ولا نشعر بها سبحان الله في أحد الأغنياء ابتلاه الله عز وجل بمرض عسير هو عسير على البشر هذا المرض كان شديدا الراجل ده كان في عقد زواج لابنه فطلع يتكلم كلمة فماذا قال قال والله أتمنى أن أخسر بيتي ومركبتي الراجل ده مليونير بل يعني ملياردير قال أخسر كل شيء أملكه حتى ثيابي التي على جسدي إلا ثوبا يسترني الله به طب وعاوز إيه يا عم ويعافيني الله من هذا المرض سبحان الله أسيب كل ده بس ربنا يعافيني طب انت شكرت ربنا انك صاحي النهاردة كده والفجر وجاي ماشي والدنيا انت شايف بيها كل حاجة احد الشباب هو واخد دكتوراه من فرنسا وشو يعني يشتغل في منصب عالي جدا في احدى الوزارات المرموقة اصابه الله عز وجل بالعمى فماذا كان يقول سبحان الله نعم لا نشعر بها كان يقول والله أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس وليس على كتفي إلا معطفي ويرد الله علي بصري اللي أنا أشوف بس طيب شكرت نعمة الله على على هذا الأمر ولا ما شكرتش سبحان الله نعمة العقل إن ربنا عز وجل ما زال إيه جعل في في فيك يعني بعض الأشياء إنك تعرف تميز أحد الشباب بيقول إن هو بيربط إيد والدته ورجلها في السرير فسألوه ليه تعمل كده أعزكم الله ابتليت بالجنون يقول إذا تركناها نصف ساعة خلعت ثيابها كلها وأكلت غائطها سبحان الله شكرت نعمة ربنا على عقلك وعلى أنك لسه لغاية دلوقتي بتعرف تميز شكرت نعمة ربنا على السمع وعلى البصر سبحان الله كان في واحد من حوالي سنة ونص كده جابوا عمرو الليثي هذا الرجل كان يشتكي من ضعف شديد في السمع ولم يبقى معه إلا ربع سمع في أحد في أحد أذنيه يعني في ودن ما بتسمعش خالص والودن التانية الودن التانية دي خلاص ما فيهاش إلا ربع وهو رجل قد ابتلاه الله بفقد حبيبتيه عينه فلا يرى يبقى راجل لا يرى ولا يتكلم لا يملك إلا أنه بيسمع ربع سماع راح لدكتور قفل له الربع ده عملية ما قفل له الربع ده فهم بي بيكتبوا ازاي عندهم لغة كده ايه بيتعلموها كده بلغة ايه الخطوط ديت ايه البرايل بيكتبوها كده وهو يعرف ايه الحرف ده بيقول ايه فبنته بتكتب له بالتخريم ده وهو يمشي صبعه فيعرف أو هو لو عاوز حاجة يكتب فهو بيقول له تتمنى ايه طبعا هو الراجل ده كان من الناس اللي بيحبوا جدا يروح الصلاة قبل الأذان لكن لما حصل له الكلام ده فبيروح على الأذان فطب يعرف ازاي الأذان بنته ايه بتاخد صبع صبعه كده وتكتب يعني الأذان فيروح نازل على طول ايه وياخده يبدأ يسندوه يروح الراجل ده سبحان الله عمرو الليثي بيقول لها اكتبي له نفسك في ايه ما هو لا هيتكلم ولا هيسمع ولا شايف فكتبت له نفسك في ايه فقال لها ايه أتمنى أن يرد الله علي ربع السماع لشيء واحد أريد أن أسمع الأذان قبل أن أموت آه سبحان الله عاوز يسمع تاني الأذان عاوز يسمع حي على الفلاح هنا الفلاح الحق تعالى عاوز يسمع ديت دي نعم انت شايفها ما بتشوفهاش طب بتشكر ربنا عليها ما بتشكرش ربنا إلا إيه النادر منا وإلا من رحم العيال عامليننا إزعاج في البيت صح وعاملين لنا مشاكل كل شوية يشخبط لك في الكراسة بتاعتك ويدهل لك الايه المطبخ ومش عارف ايه والكلام ده ويفتح التلاجة ويسيبها مفتوحة شوية طفل وانت قاعد تصرخ ومش عارف ايه وبتاع والام تلاقي تقول يا, يا يا رب ما كنت خلفت مش عارف الخلفة مش عارف ايه اللي على اللي يخلفه صح في احد الناس مبتلى بانه عقيم والعقم ده رزق الله عز وجل لما ذكر انواع رزقه ذكر انه يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ومن قوته ورزقه أحيانا يهب من يشاء فيجعل له العقم ويجعل من يشاء عقيما فالعقم ده رزق لأن دايما مش الرزق العطاء قد يكون الرزق أن يمنعك ليأخذ قلبك هو يريد قلبك أن تناجيه أن تتملق ربك أن تفتقر إليه فتأتي يوم القيامة تجد أن هذا هو زادك للدخول عليه كنت فقيرا إليك رب سبحان الله فأحيانا يمنعك ليسمع صوتك بالدعاء عشان تترنم وتقول هب لي غلاما أنا رب عاوز عيل سبحان الله المهم ففي واحد ابتلاه الله عز وجل بأنه لا لم يرزق أولادا فسمع واحد آدم يزعق لأولاده والكلام ده يقول والله كلما رأيت طفلا يمشي مع أبيه ويلعب معه والله ينقطع قلبي ألما أني أتمنى مثل هذا نفسه أن يشوف حاجة زي كده سبحان الله بعض الناس ممكن ما يشوفش ان دي نعمة من النعم اللي ربنا عز وجل من عليه بيها فنعمة المأوى انك تروح دلوقتي تلاقي مكانك وتنام فيه وتسكن فيه احد الشباب اللي شغال مسعف يسعف الناس والكلام ده في سوريا كل يوم يطلع من بيته يسعف الناس ويرجع بيته تاني وبتاع والكلام ده يوم ما ضربوهم بالغاز الكيماوي ضربهم الله عز وجل وضرب قلوبهم لما ضربوهم بالغاز الكيماوي من حوالي شهر فواحد امال يسعف الناس يسعف الناس فمن الانهاك يعني والتعب ده انه شغال من الصبح لغايه خلاص المغرب فاراد ان يعود الى بيته فلما عاد الى بيته لم يجد انسانا فيه الا وقد مات من الغاز رجع لقى البيت كله ايه راح والدته وخالته ومراته وولاده الاثنين والكلام ده كله فبدأ يتكلم بقى ويحكي عن يعني ايه يا جماعة انك ترجع تلاقي بيت وتلاقي فيه ولاد تلاقي فيه واحد مستنيك ويقول بابا بابا جه بابا جه ده مأوى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في جسده حيزت له الدنيا يا عم ده انت واخد الدنيا كلها هي الدنيا عبارة عن ايه النعم عبارة عن ايه مش بيت يقويك وطعام يكفيك وصحة تغنيك ويعافيك الله بها صح انت عاوز ايه غير كده عاوز تعرف يعني صحة اطلع روح شوف الاستقبال في اي مستشفى كنت من الأسبوع اللي فات كده بزور أحد الإخوة كده ابنه إيه أصابه مكروه نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين أنا داخل أنا طالع له الدور الرابع في الحركة دي وإحنا طالع كمية الصوات اللي على اليمين والشمال واحد طالع وده مش عارف قاعد دراعه واحد شايله وراه امال يجري بيه سبحان الله دراع كده تلاقيه متعلق عليه على حاجة سبحان الله ايه يا جماعه الكلام ده هو واحده نازله امال تصوت وتقول ماما ما ماتتش ماما ما ماتتش بيضحكوا علينا سبحان الله ده انا ايه ده انا داخل ثلاث دقايق وماشي اللقطه دي الناس دي يا جماعه فين الناس دي مش في كوكب تاني الناس دي ممكن يبقى في العماره انت ساكن فيها ممكن يبقى على يمينك وشمالك وفوقك وتحتك شكرت نعمه ربنا عز وجل ان عافاك في جسدك شكرت نعمة ربنا أنه أعطاك هذا المأوى فكم ممن لا يجد مأوى سبحان الله فمهم جدا أنك تاخد بالك من النعم الخفية دي أن عندك زوجة صالحة عفيفة عما بتطلع من البيت مش بتبقى قلقان لا تكلم حد ولا بتاع ولا الكلام ده كله حمدت ربنا انك راجل معروف بسمعة طيبة وسط الناس ان الناس يقولوا لا فلان ما شاء الله عليه ده راجل كويس راجل محترم في ناس تانية اذا ذكرت يلعنها الدواب فضلا عن الانسان صح يقول يا اخي الله يلعنه اللي جاب لنا الضنك والهم والغم ده لا تذكر سيرته الا ايه تتلاعني الالسنه تتلع- تلعنه طيب شكرت نعمه ربنا بقى انك سمعه طيبه وان ربنا حباك بالكلام ده فدي من نعم الله عليك بل من نعمه عليك وايه وانت بتعصيه سبحان الله أرسل لك 124 ألف نبي ورسول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العدد اللي ربنا نزله للبشرية يدعوهم 1024 نبي ورسول نزل لك مصحف فيه 6600 وكسر آية كل آية فيها فيها سر لنجاحك وإرشادك ونزل لك ملائكة تحميك من الشياطين وتحميك معقبات تحميك من قدامك ومن خلفك ومن كل أذى وفي الآخر النعم اللي بيعطينا إياها دي إحنا بنعصي بيها يديني لسان واغتاب بيه ويديني عين وانظر بيها للمحرمات أكيد بقى هينسفني لا يقول لك السيئة اللي هتعملها هحاسبك على ذنب واحد بس السيئة بسيئة طب الحسنة العدل يبقى ايه إذا كانت السيئة بسيئة طب الحسنة تبقى ايه عدلا بدرجة صح يديك عشرة سبحان الله وانت بتعمل السيئة ملك السيئات انتظر انتظر يقول ملك اليمين يقول لملك السيئات ما- مش مش تكتبها دلوقتي هيتوب هيتوب هيجي هيرجع سبحان الله وما يرجعش وبعدين يلاقي رب العالمين ينادي عليه سبحان الله لو تخيلنا كده مين أكتر ناس ربنا غضبان عليهم مش الكفار والعصاة واللي بعيد عنه طيب ماذا قال الله لهم يقول الله لمحمد في كتابه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والله الآية دي آية تفتح النفس إنك ترجع له وتمسك بطوق النجاة بيقول له إيه قل للكفار يسكتوا ويرجعوا يغفر لهم ما قد سلف وشوف عفة القرآن وعفة اللفظ مش يغفر ليكم الصد عن سبيل الله والقتل والزنا والربا وتقطيع المؤمنين وتعذيبهم لا يعدد قبائحهم ما يعددهمش ليه زي ما قلنا امبارح لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك الجاية بقى دي ولا أبالي المواضيع دي ما يفتحهاش تاني ليه؟ لأن لأنه يحبك والله يريد أن يتوب عليكم دي إرادة ربنا إرادة ربنا ليس بين الله وبيننا خصومة الله لا يريد أن يعذبنا ما يفعل الله بعذابكم هيعمل إيه ربنا بعذابك وتعذيبك هو يريد أن يتوب عليك يريد أن يخفف عنكم يريد بكم اليسر لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم أنا وانتم زي إيه كرجل استوقد نارا ولع ولعه فجاءت الفراش فجاء الفراش يقعن فيه انتوا عارفين الفراش بيجي ناحية النور مش واخد باله ان دي ولعة فقاعد امال ايه يجي فهو ايه قاعد امال ايه يبعد الفراش عن النار لكن في ناس بتفلت فيقول النبي مثلي ومثلكم كمثل هذا الرجل وانا اخذ بحجازكم انا قاعد امال امسكك من وسطك وابعدك وانتم تابون الا ان تقتحمون فيها امال تفلتوا مني وتقعوا فيها وأقول لك النار النار وانت قاعد ترمي نفسك فيها سبحان الله فالله لا يريد أن يعذبنا ويفرح بك إذا تبت ولو ما تبتش وعملت حسنات تردم السيئات دي إن الحسنات يذهبن السيئات سبحان الله فلذلك نحب الله عز وجل نحب الله عز وجل لأنه قال لنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يلي زنيتوا يلي قتلتوا يلي أسرفتوا يلي شربتوا المخدرات يلي كذا يلي كذا يلي كذا إيه يا رب ما تيأسوش ارجعوا وتوبوا مفيش حاجة ضاعت مع ربنا لو خسرت المعركة مش معناها انك خسرت الحرب طول ما فيك نفس وتريد الأوبة عد قاتل التسعة وتسعين كمل بيهم المية ومازال بيقول له يا رب هل لي من توبة أنا ما فيش مكان إلا وعصيتك فيه وما فيش ذنب إلا وعملته ممكن أرجع تاني آه ممكن ونغير لك جغرافية الأرض ونغير المسافات ليه؟ عشان انت هميت بقلبك خطوة واحدة جيت شبر ومن تقرب إلي إكراما علي أتقرب إليه ده من أتاني يمشي أتيه هرولة كما قال الله ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أهذا رب يريد أن يعذب ولذلك لا يعذب الله إلا شاردا معاندا جحودا كنودا هو الذي تسبب في هذا الأمر وأما الرب سبحانه فهو الغفور الودود من أسمائه الرحمن يرحم الكل البر والفاجر المؤمن والصالح الطالح يرحم كل هؤلاء وهو قادر أن يخسف بهم الأرض ولكن رحمة بهم يتركهم لعلهم يعود ويؤود رحمته يوم القيامة يقول ابن مسعود وبه أختم يقول والله لا يغفرن الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر سبحان الله حتى في إحدى الآثار إن, إن الشيطان يشرئب بعنقه يعني يبص كده لما يشوف بقى الدنيا كلها رحمات ماشية كده يقول إيه لعل أن تدركه رحمة الله عما يشوف كل الرحمات دي أكل هذه الأشياء لا تجعلك تحبه ده تذوب شوقا في محبته سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم